الغربية عهد السادة الخديوية راجل غني اسمه عزام عنده 500 فدان باني سرايا في اول البلد يجي العصر يجيب كرسي يقعد عليه عشان اللي فايت واللي رايح واللي جاي يسلم عليه ويحب ايده علشان ايه علشان راجل غني فايت عليه راجل من الدراويش راجل غلبان على الله معاه بنته حاطط ايده على كتف بنته وماشي يدور على شغل كان بيشتغل جداين ماشي بيدور على شغل ولكن من شوقه وحب لحضرة النبي ماشي بيقول كلام حلو بيقول ايه مش حاول لما تصلي عليه حب سيدنا النبي واعشق كتير من والأربعة الخلفاء درسوا العلوم مني وسيدنا الحسن والحسين والثغرة دول مني وسيد شبل الأمير وإخواته ولاد عمه وسيدنا الرفاعي وسيدنا شيخ العرب منه وسيدنا الدسوقي والجلالي ده دول منه والأولياء كلهم نورهم وصل منه يا أمة المصطفى صلوا معايا عليه ده اللي يصلي عليه هيجيله المدد منه قعد الباشا فات عليه الدرويش ما قالش سلام عليكم نادى على الخدام بتاعه يا ولد هات الراجل اللي ماشي ده اهو. قام يجري راح ماسكه بني ادم تعالى مش شايف الباشا قاعد عشان تسلم عليه راح واخده وريحني ساعة ما قرب عليه حياة تحية الإسلام وقال سلام عليكم ومد ايده عشان يسلم عليه الا والباشا راح قايم واخده بالقلم قال له بتضربني ليه يا باشا علشان ما انا فقير وانت غني بتضربني ليه الفرق بيني وبينك ايه لانك انت غني وانا فقير لكن احنا الاثنين عبيد ليك انا عبد زيك ولا بايدك ولا بايدي لا انا ما اكلمك لازم ادي فروسي حسبتني انت عبيد تمدلي وتنكيدي ابقى اوليه وانا واقف امام سيدي الباشا بيقول له انت بتقول لي انا عبد زيك بقى انت زي يا ولد وقام شايل ايده هيضربه القلم الثاني الا وبنته راحت ماسكه ايدك حش ايدك يا باشا علشان ما انت غني واحنا فقراء تضرب ابويا ليه الباشا بيبص لقى اللي ماسكه ايده سبحان الخلاق العظيم حاجه جميله جميله كحيلة كحيلة عيون لو نظرت إلى إنسان لم يجد له من تصميم القلب حيلة انت مين يا شطرة أنا سهير
انت بنته بنت لي بنتك يا راجل بنت يا باشا الله الله الله الله الله الله الله الله يا راجل تعالى انت بتشتغل ايه قال له بشتغل جناينة وماشي بدور على شغل وانت ضربتني بتضربني ليه دور على شغل انا اللي هشغلك عندي انا كنت بتاخد عشرة حدي لك عشرين بتاخد عشرين حديك اربعين ليه علشان ايه مفيش حد النهارده بيخدم حد الا لاجل مصلحه في شحدي في هذا الوقت رافئ رفأ لله إلا لعله يعلم بالعباد الله شوفوا لما شاف الحين ومعاه قلبه ماله إبليس لو قام دخله القصر ووراه حجرة جميلة حجرة جمال حجرة وفيها مية ونور الحلقة نيل وبقى مصروف حجرة وفيها مية ونور الحلقة نيل وبقى مصروف قال والله واحلى ورجليا قال والله واحلى ورجليا ولما شاف الحلوة معاه قلبه ماله ابليس مواه قام دخله القصر ووراه حجرة جميلة حجرة جمال حجرة وفيها مية ونور يحلى ليل وبقى مسرور والله واحلى وجهي شوفوا لما شاف الحلوة معاه
قال له تعال يا ابو سهير تعال وقام واخده داخل على جوه وراه الجنينه حوالين القصر والله اوضه فيها ميه وفيها نور وفيها فرش وفيها غطا وقال له خد ورقه من الجنيه ولما تخلصها قول لي هدي لك اللي انت عايزه الراجل بص لبنته كده قال لها بنت يا سهير يا بقى ظاهر ان الراجل الباشا ده ابن حلال يديه ما يعرفش الحكايه ايه لا اتعشى وصلى العشاء ونام وقام ساعة الفجر صلى وخد الفاس على كتفه وبنته وراه يشتغل في الجنينة شغال والعرق نزل منه ولسانه ما سابش اسم حضرة النبي عليه الصلاة والسلام سلام على الحب يا ولد بس حب ايه
زيك المحبة لمس قلبي الولد خلاها على باب الأمير سيدي شبلي مستني لصرف دواء عاشق كواكب الهوى على باب الامير سيدي شبلي واقف مستني صرف دواء على باب بابا البدوي مستني صرف دواء على بابك يا سيدي مكرم لازم يكرم لوجه الله بابك يابا يا جوهري زاد الغرب جواه أغلبك يا ضيب ميمي الحب زاد جواه طبيب وعاشق وعشق مولع لغيب جواه قالوا طبيب معنوي صرف له الدواء زاد حب ومحبة وروحه جامد بذكر الله
شغال في الجنينة وبينجح في الرسول الباشا سمع صوته قام من النوم مش متعود يصحى في الفجرية صحي على صوت الدرويش قام بص بالبلكونة لقاه شغال وعمال يمدح في النبي قال الله ده الراجل ده بين عليه الدراويش يبص لقى بنت واقفة ورا منه شبه القمر ليل السماوي يا صلاة النبي
الراجل الغزال ده هو عنده الجمال ده كله وانا ما عنديش الجمال ده كله رغم ان انا عندي ثريات واللفات وعمرات لكن لازم اخد منها اللي انا عاوزه وراح نادح عليه يا ابو سهير ايوه سعاده الباشا
تعال يا راجل انت تعال قال له نعم
قال لي انا شايفك كده عمال تمدح في النبي ومغرم قوي انا ليا شقه في المعموره في اسكندريه الجو دلوقتي حر شويه خد 10 جنيه اهيت وخد العربيه والسواق وروح نظفوها وبالمره بحاول زور سيدك المرسي ابو العباس من ساعة ما قال له زور المرسي ابو العباس الراجل بقى هيطير من على الارض لانه كان بيحب الاولياء قوي قام واخد منه العشرة جنيه وراح رايح على السواق واخده العربية وتنهم ماشيين وماشي فرحان انه هيزور مين سيدك المرسي يقول افضل على الحال لما مركبي ترسل لفظا على الحال لما مركبي ترسي إذا وقعتي في ضيق أقرأ آية الكرسي والحمد سيفي وصلاتي على النبي ترسي ده كنت في الشهداء بقول يا أمير الجيش ده كنت في طنطا بقول يا بدوي ده كنت في دسوق بقول يا أبا العينين ده كنت في اسكندرية بقول يا أبو العباس يا مرسي الباشا خلى الراجل مشي من هنا والمغرب ادن والعشاء ادنت راح نده على مين على سهير سهير يا نعم
الله ينعم عليك وعلى ابوك تعال تعال ابوك هيبات الليله في اسكندريه مفيش حد الا انا وانت في السرايا فانا ما بعرفش انام لوحدي يعني كده وبحب ان انا عيب كده يا سيدي
ومد ايده عليك بصت في عينه وجدت ابليس قالت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم في ايدك يا سيدي كنت فاكر ان احنا فقراء بنفرط في شرفنا لا اشيخ تعالي تعالي بلا فقراء بلا اغنياء إيه؟ لا هيغلبها قامت الدموع نازله من عينها وبكت وبصت له وقالت له كلام يخلي الحجر ينطق مثلك كاف ربنا مثلك كاف ربنا ده انا هنا في حماك ده انا ضيف عندك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي نضيف عندك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي أنا ضيف عندك يا سيدي يا سيدي بترجاك واللي أنت راح تعمله راح يعود إلى عليك أنا مش بآمن كده خاف من عذاب الله جوه العالم ويتصرف بعدل ومعاد رضع لي جنة الأبد واللي عجبت الأبد رضع لي جنة الأبد واللي عجبت الأبد الهوى ما يجيش عنه الهوى ما يجيش عنه جات على باله فكرة تمام جات على باله فكرة تمام
سلام يا سنجي انا حبيت امتح عنك ولقيت الله شريف انا حبيت خلاص خطيب ايده بتطلع خلاص خطيب ايده بتطلع وضع عليه قلبك حاولنا عجل كتير أبدا حاولنا عجل كتير أبدا قال الدواء ما يجيش عندك جت على باله الفكرة تمام لأنك جاي أنا حبيت أنا امتحنتك ولقيت الله شريف أنا حبيت خلاص حبيبي زوجتي خلاص يا سجين انا حبيت انا امتحنتك ولقيت
لما هجم عليها ولاته اغليه قلت له حرام عليك سيبني ده انا ضيف عندك يا سيدي يا سيدي بترجاك ايه انت عايزه فلوس يا بيه خد ألف جنيه أهو طب كمان ألف طب كمان ألف قالت له ولا بكنوز الدنيا وإذا قربت مني حرم نفسي من الشباك وطلعت تجري على الشباك هترمي نفسها راح مسكها لا لا يا عبيطة ده أنا كنت بمتحنك تعرفي إن أنا حبيتك لازم أتجوزك بشرع الله وسنة رسول الله قالت له معقولة أنت بتقول الكلام ده على ما تاخد اللي أنت عاوزه وترميني في الشارع معقولة يا سيدي هتتجوزني انا وابويا خدام عندك قالت الكلام ده يا سيدي بتقوله بس لمين قالت الكلام ده يا سيدي بتقوله بس لمين انا مش مصدقه نفسي انا فين وانت فين وانت فين وانت فين يا رب
قالت الكلام ده يا سيدي سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي امرك امرك يا سيدي يا سيدي
قالت الكلام ده يا سيدي بتقوله بس لمين انا مش مصدقه نفسي انا فين وانت فين ومن امتى الناس اللي فوق بيبصوا للمساكين قال صدقيني يا حلوه من قلبي حبيتك والبيت بقى بيتك وحبيبها احلى زوجين
قال لها لما ابوك يجي هتشوف عامل ايه وقام داخل الاوضه قافل عليه الباب صباح الصباح صباح الصباح راجل جناين جه من اسكندريه الباشا ساعة ما سمع صوت العربية راح واقف في البلكونة نادي عليه يا ابو سهيل ايوه سعاده الباشا تعال حاضر انا عايز منك طلب قال له طلباتك ايه قال له طالب الامر منك في بنتك سهيل اه وراح باصص له ما نطقش قال له مالك ما بتردش ليه قال له مالك ساكت ليه الصبر وكل السكين قال له مالك
قال له مالك ساكت ليه؟ قال له هرد واقول لك ايه؟ ده انت ما قلت عني يا بنت احلاك يا بنت قد المقام قال له ما انتش مصدقني طب رفع السماعه وطلب المأذون بتاع البلد مين قال انا عزام باشا اما سايب السماعه وضرب تعظيم سلام ده مش شايف لكن الناس بتحترم الغني دخل الغني على الرجال قالوا له يا منور دخل الفقير بعدها قالوا له ما تنور تعال عشان عندنا كانت بكتاب تعال اما صدق لابس الكاكولا اللي حلته وقام رايح ساعه ما وصل الصنايع السلام عليكم ورحمه الله آه فتح الدفتر جاي طلع الاسم قال له لا انت هتكتب كتابي على سوير بنت الجناين يا عرف راجل الجناين قاعد يقول له عرف يعني ايه يا شيخ حرام ولا حلال قال له حلال بس حكم الاول على الضعيف قال له خلاص ما دام حلال يعمل اللي هو عايزه سلمت امري لله كتب كتابه عليها ودخل عليها في نفس الليله اسبوع اثنين جه عيد ميلادي في عيد ميلاده خلفتني في عيد ميلاده خلفتني إبراهيم سكتة وثلاثين مدحت وهير وابوها ليل الليلة صغرة وحلوة تمام الليلة صغرة وحلوة تمام الليلة صغرة وحلوة تمام الليلة صغرة وحلوة تمام قالت له حاضر يا عينيا حضرتك يا سيدي ماشي عليا قالت له حاضر يا عينيا حضرتك يا سيدي ماشي عليا عقبال يا باشا كمان متعال في عيد ميلاده نده عليها ولا يا سهير الليله سهره وحلوه تمام قولي لابوك ان المعازيم اللي جايين ما حدش يعرف منهم ان انا متجوزك لو حد عرف هقوم رقبتك قالت له حاضر يا عينيا امرك يا سيدي ماشي علي ايوه يا سهير انت عارف انا ابن مين مش عاوز حد يعرف انا ابن باشا وليا في البلد هبتي اصحابي مش يعرفوا بجوازنا ولا عيلتي لو حد منهم عرف انك هنا زوجتي راح يزعلوا ويغضبوا ويمكن يهينوني وكمان يلوموني ويبقى السبب قالت له حاضر يا عينيا وضبت الاكل واداني العيش العربيات وصلت كل واحد بقى من المشويات والاغنياء جايب عربيته لكن قدام الصلاه وفتح ال- شنطه العربيه وطلع منها صندوق صندوق ايه؟ اعوذ بالله ليش ما انت كده الناس بتصلي وهم قاعدين ياكلوا ويشربوا كل واحد يفتح ازازه وعايز يحيي صاحب الايه؟ صاحب الليل خد يا عزام باشا اشرب خد يا عزام باشا اشرب كان يشرب مش عارف اسمه ايه وحكم في خمر بيلوى او خمر بيشوى تاجر الخمر صب الكاس جت عندي خمرك لذيذ يا ولد لا ويسكي ولا برد واحد من اللي قاعدين مسؤول قال له يا عزام باشا قال له لا فوق انا عايز اقول لك حاجه يا جماعه الفقراء اللي بيسمعوا مزيكا حلوه كده وبيرقصوا وانت بقى ليل عيد ميلادك وعاوزين ايه نشوف البشوات بيرقصوا ازاي وقام جايب له الترفيعه محجبه بيها عاوز يضحك عليه ويضحك القعده عليه فواحده ست من يوم قامت ماسكه ايدها في ايده وراحوا مدورين الايه مدورين الشغل سهير بنت الجناني واقفه في باب المطبخ شافت واحده ست ماسكه ايدها بايد جوزها جاري قامت فجاه الناس وداخله عليها ما تسيب المنزل راحوا المعازيم بصيلها
نظروا إليك المعازيم وضحكوا عليه جامدين قالوا عزام باشا خدمتوا عليه كتير قال ده جوزي وحبيبي وعليك لابد أغير الحال ضرب جنان وقلبي مجنونة يلا يا مجنونة ده حسابك هيبقى عسير نظروا لي المعازيم وضحكوا عليها كتير مالك يا خدامة قلت لهم انا مش خدامة ده انا مرات ال- الباشا صاحبنا سمع الكلمة قام دور فيها الضرب وانا مش عارف تتكلميش وراح نادي على الخدام بتاعه وكان سعيدك يا شريف ذكرك ونادى على البوابة عطلك وكان سعيدك يا شريف ذكرك ونادى على البوابة عطلك يلا طرد قوم دغري يلا يلا دغري يلا يلا طرد يلا يلا يلا لو حاضر يا سعد قلبي علمهم قاعدين كده ليه قال له حاضر يا سعد قلبي علمهم قاعدين كده ليه يلا اطلعوا لأوامر البيت واللي يخالفه ياخد إعدام قال له حاضر يا سعادة البيه راح قال لهم معدين كده ليه قال له طردهم يلا بابا قام الراجل الخدام راح قال له يلا يا اخويا كنت انت بتجري على الله مش قلت لك ما تتكلمش يلا قام كريم وقافل البوابه قعدوا على الباب يبكوا يا ولدان فإما حنتوش من الدنيا غير دموع عينيه الغلابة يا عيني والدمع في عيني مساكين حيعملوا ايه في اللي جرى عليهم قالت له يلا يابا نشتكي للبوليس قال لها نشتكي للبوليس فين ده احنا لو اشتكيناه هنخش احنا السجن اسمعي يا بنت انا هشتكيه لله قامت الدموع نازله من عينها وبكت وقالت قالوا لي هان الود عليك وفانا قلبك وحدان قلت فيش ما تقوليش ربك عرض عنك انسان اه كان انسان خدها وروح الا ومرت ايام قليله وقعد الراجل لقى بنته بتنادي عليه يا بابا يوسف انا عاوزه دكتور انت عيانه لا اصل انا حاجة
قالت لي عاوز اروح له بسرعه عشان اتخلص من الجنين ده مانيش عاوز اخالف في جيلي من الراجل الظالم ده قال لها بتقول ايه؟ اوعي تقتلي النفس اللي ربنا حرم قتلها
انا يا بنتي اخاف الله نعمة جاية من عند الله ربنا لحين الجملة معانا بتنتمون بخير وأمان حبة شهور الحمل أوام جابت ولد جامد يا سلام سموه سعيد أبو عسل لكن الناس ياما قالوا كلام
الله يسيب كل حاجه زي ما هي يا بنت ولد كان ولد ولا بنت رزقنا ورزقه على الله شهر ورا الثاني تسع شهور وضعت ولد شبه القمر سموه سعيد وسعيد اللي يصلي على النبي بس يا حبيبي بس يكون الناس بقى انتوا عارفين ما بيخلوش حد في حاله اتنين حريم ماشيين حليم له بصوا لقى واحده بتكلم واحده بتقول لها اسكتي خير بس هي بنت الجنان اللي جابت ولد يا نهار أبيض ايه ربنا يستر على ولد ده باين عليه ابن حرام سمعت الكلمه قالت لا قالوا لها امال ابن مين
ده ابن مين يا ترى باين زي ابن
ده ابن مين يا ترى
باين ده ابن حرام قالت يا ناس ارحموا مش تظلموني حرام ده ابن باشا وابوه كمان عزام خدوا منا عنوان وكمان روحوا له قولوا له يا باشا ربك هداه ولا واحد واقف كده قال يا عم نروح فين ده الراجل ده راجل ظالم واحد زي محمد شيخ قال نروح له ليه ما نبعت له تلغراف ولا يا راجل نبعت له تلغراف يحضر على الصعيد والدأوات
احضر يا باشا حاسبها سعيد جالك ولد ليه اسمه سعيد حرف سوي اتربى بعيد ويقول انا فيك بشع قعد الباشا اللي هتلغرف جايله بيقراه شهير جابت ولد قام رفع السماعة وطلب مأمور المركز مأمور مين؟ قال لي انا عزام باشا ايوه يا باشا انا معاك اربع عساكر دلوقتي راكبين الخيول دلوقتي اهو على ما حط السماعة كانت ال- ال- الاربع عساكر من ايه؟ من الخيول قدام اقعد على ساكر يا انا مش عساكر وصلت نعم يا باشا قال لهم الراجل جنين بنته خلفت ولد انا عاوز الولد يجي لوحده لا تجيبه امه ولا تجيبه حد معاه امرك قاموا واخدين بعضهم رايحين على راجل جنين يخبطوا على الباب مين مين يفتح الباب فتح الباب بيسلم عليهم واحد ضاير البندقية وجه يدبشك في صدره ودخل يصير قاعدة والولد على رجلها الولد ده ابن الباشا هاتيه عشان ابوه عاوز قاموا خاطفين الولد وشوف الام لما ينخطف ضناها هتعمل ايه خلي بالك ولا تقول امك عشان مراتك علي ام حنان آل الضنايا آل الضنايا اخذ الولد وجري وطلعت تجري وراهم تجري وتنكفي هتنهض الخير ازاي الناس واقفين قالوا لها لو كان الواد ده ابن الباشا وانت متجوزاه صحيح طب ليه خد الواد وسابك انت؟ الواد ده ابن الباشا بس انت برضه جايباه في ال ابو هو واقف قال لا مكتوب كتاب على ايدي انا يا خساره لو كانت الناس بتقبل عذر بعضيجا كانت نجوم السما تقرب لبعضيجا والخلق زي السمك تاكل في بعضيجا من كتر الزعل يا ولاد قالوا شوية مرض نام على سرير عيان أسبوع وتوفى الراجل وساب بنته لوحدها معاها ربنا وأيام تعدي وغارت الأيام ومرت الأيام وغارت الأيام ومرت الأيام
شوفوا مين عامل الدولة لذيذ قيس عامل مليون تمثيل ثورة قامت على الظالمين رجعت حد النظام
36 لغاية 52 قامت الثورة الله يرحمه عبد الناصر قبل صف الإقصائيين دول ساعة ما شافت الروح سوت بعضها قالت بس أنا عاوز أشوف ضنايا وحشيك عزام راحت على الرئيس قدمت شكوى الضابط أراها راح واخدها من إيدها وطالع على السرايا لا البوابة مفتوحة لا في واحد واقف على الباب لا بعصاية ولا بكربات ولا بمسدس يا عزام باشا يبص لقال له عزام باشا قال له يا باشا وانت عارفه انت عاوز ايه؟ قال له ورا البلد قعد ما شافه التهير هي فين؟ قال له بره قام نادي على ابنه سعيد سعيد بقى عنده كام سنه؟ 16 سنه قال يا سعيد طلع يا ولا نادي على الست اللي بره طلع ينادي ومش عارف ينادي لمين اول ما شافت ولا نزلت دموع
قالت له يا ولدي من غير ما تعرفوا مين يبقى الحنان والشوق واللفة لولدها شافت ولدها يا ناس بعد فرقانين
انت يا ست تعال قام واخدها من ايدها وداخل على جوه ساعة عزام ما شافها سهيب وقام واخدها بالحضن ما هي لسه مراته تعال يا سهيب شوف انت مشيتي من هنا والبركة مشيت وراكي الحكومة خدت كل حاجة ما خلتش عندي حاجة انت انا مش جاي اسألك حيلتك ايه انا عاوز اشوف على الظماء يا ابني فين سعيد عاوز اشوف قام راح نادي عليه سعيد تعالى يا ابني سألتني عن أمك قلت لك ماتت عارف الست اللي قدامك دي تبقى مين؟ تبقى أمك ماما وقام واخدها بالحضن دعت ما ضمته لصدرها الطفل بنحفظهم بنحنن على صدرهم انه هو عايش يا كانت مفاجأة حلوة تمام
قعد يبكي وبص لابوه قال له يابا حرام عليك لما دي أم حارمني ليه منها؟ قال له يا ابني معلش ربنا بيسامح توبتي إلى الله تعال يا سهير البيت اللي فاضل اهو والقفشين اهو والارض اللي فاضله ايه وسيبيني بقى نفسي ازور النبي يمكن ربنا يغفر لي حاجه من الذنوب اللي عملتها قالت له هتروح تزور النبي تقرا لي الفاتحه تقرا لي الفاتحه عند رسول الله مدد مدد
مدد يا باب النبي